السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال الأدوية الإنسان حين يأخذ الدواء مرة واثنين وثلاثة ويواظب عليه وياخذ أربع أدوية مع بعض ينبغي أن يلاحظ آه، شيء جديد في حياته شيء جديد في صحته الإيمانية أسأل الله عز وجل أن يداوي أمراضنا أيها الإخوة أنا أحبكم في الله مع حلقتنا هذه الرابعة في آه، برنامج أدوية نقف مع الأصل الرابع من قانون التداوي الأصل الرابع في قانون التداوي أن كل مريض ليس له هدف مثل سفينة ليس لها ربان كلاهما ينتهي الأمر به إلى القاع سفينة ليس لها ربان أكيد هتغرق كذلك مريض ملوش هدف قول لي مريض يبقى عنده هدف آه يا أخي اجعل هدفك الشفاء أن تشفى من هذا المرض الذي سيهلكك هدف في حد ذاته لكن الهدف مش كلام وإنما أن يكون هذا الهدف قلنا ثلاث شروط في الهدف الهدف الأول نمرة واحد في الهدف التركيز في الهدف نمرة اثنين أن كل الأعمال تكون فيها روح الهدف نمرة ثلاثة أن كل الأعمال تؤدي إلى تحقيق الهدف ده عشان يبقى واحد عنده هدف لذلك نقول إنك أنت في هذا القانون قانون الأدوية نمرة واحد خذ الدواء على يقين أن في هذا الدواء الشفاء واحذر آفات التعامل مع الدواء أي مريض يتناول الدواء ثم لم يأخذ بوصايا الطبيب فإنه لن يفلح ولن يفيد دواؤه ولا يتم شفاؤه فليست القضية في مجرد تجرع الدواء بل لابد من العمل بوصايا الطبيب وتعليماته واتباع أوامره خد الدواء بتاع النهارده
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
جزاك الله خير يا شيخ محمد هذه هي ايها الاخوه انا احبكم في الله هذا هو الدواء الاول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دول حبيتين الحبايه الاولانيه وهي مهمه جدا وخطيره اتقوا الله حق تقاته حق تقاته حق تقاته يعني ايه التقوى كتير جدا كلام العلماء كلام جميل قوي سيدنا علي بن ابي طالب لما يقول الخوف من الجليل والعمل والتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل لكن ببساطه التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية تقيك منه كلام سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم أنا شايف أنكم ما تصلوش على النبي كتير اليومين دول صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي عليه وزيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال عشان كده بنقول ان التقي التقي ساب الحرام التقي ساب الحرام وساب المشتبهات وساب المكروه وساب شوية مباح وساب حتة حلال علشان يبقى تقي دي حق تقاته تاني تاني التقي ساب الحرام كله وابتعد عنه وساب المكروه وساب المشتبهات وساب المباحات وساب شوية حلال عشان يبقى تقي يبقى حق تقاته دي حق تقاته عشان كده ربنا خفف حق تقاته دي لما قال ايه فاتقوا الله ما استطعتم لان محدش هيقدر على حق تقاته دي زي ما ربنا قال وجاهدوا في الله حق جهاده وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى خففها برضه الله كريم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الحباية التانية بسرعة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الثبات والاستمرار يبقى آفات التعامل مع الدواء واحد انك ما تمشيش على وصايا الطبيب اتقوا الله حق تقاته اثنين عدم تناول الدواء عمدا او سهوا ثلاثة عدم المواظبة عليه ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما تموتش الا وانت مسلم يعني خليك مسلم على طول لحد ما تموت الاستمرار المداومة الصبر الثبات الثبات حتى الممات ايضا من آفات التعامل مع الدواء الانصراف إلى غير الدواء المطلوب إنك تنقي بقى في الأدوية تاخد اللي على مزاجك وتسيب اللي على مزاجك لا ربنا هنا بيقول لك إيه واعتصموا بحبل الله جميعا اعتصموا اشبط قال ايه الاعتصام هو صون الإرادة قبضا إيه؟ الاعتصام هو إيه؟ هو صون الإرادة قبضا يعني إيه صون الإرادة قبضا؟ يقول لك يعني دماغك تبقى تحت السيطرة يعني إيه برضو مش فاهم صون الإرادة قال له ماذا تريد؟ قال له أريد ألا أريد ماذا تريد انا انا نفسي ابقى مش عايز حاجه هو ده اللي انا نفسي فيه نفسي ان انا اعيش حياتي لا اريد وانما اريد ما يريد الله هي دي واعتصموا بحبل الله لو انت لا تريد الشيخ محمد لا يريد والشيخ رجب لا يريد والشيخ محمد لا يريد والشيخ كمال لا يريد والشيخ ابراهيم لا يريد والشيخ بهاء لا يريد والشيخ محمد لا يريد والشيخ آه وليد لا يريد لو كلنا لا نريد الا مراد الله هي دي ولا تفرق لكن مشكلتنا بنتفرق ليه لما انت تريد وهو يريد وكل واحد يريد فيحصل الفرقة لكن لو كلنا نريد مراد الله عمرنا ما نتفرق صح ولا لا هي دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام صون الإرادة قبضا صون الإرادة قبضا اقبض على إرادتك لا تريد إنما أريد مراد الله مني ماذا يريد الله لو خدنا الدواء ده كانت تبقى الدنيا زي الفل صح ولا لا كانت تبقى الدنيا زي الفل عشان كده عايز اقول لك لو انت اردت واردت واردت ولم يرد الله تعمل ايه خد الدواء ده بقى كده قول يا عم الشيخ رجب
ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الامر شيء هنسمعها تاني هنقولها تاني ليس لك من الامر شيء انت مالكش يا عم انت يا بتاع انا يا عم انت يا بتاع الغرور يا عم انت يا بتاع الكبر يا عم انت يا بتاع العجب يا عم انت يا بتاع رؤية النفس يا عم انت يا بتاع ال انت مالكش لازمة في الدنيا انت مفكر ايه ده هو كله من عند ربنا ليس لك من الامر شيء قول تاني يا عم الشيخ رجب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون نعم نعم نعم
ولله ما في السماوات وما في الأرض
نعم نعم الله يفتح عليك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الله يفتح عليك يا شيخ رجب ما شاء الله ليس لك من الامر شيء انا عايزك تخلي الحبايه دي دايما في جيبك كل ما تتنفخ خد الحبايه دي ليس لك من الامر شيء اصل الكلام ده عارف اتقال لمين ده لسيدنا النبي لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وجرحوا الكفار وسال الدم من جبهته الشريفة فصار يمسح الدم عن وجهه صل عليه فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت حلقات المغفر في وجنته كسرت رباعيته شجت جبهته فصار يمسح الدم عن وجهه ويقول لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا فربنا انزل ليس لك من الامر شيء مالكش دعوه او يتوب عليهم او يعذبهم ربنا يتوب عليهم او يعذبهم مش انت اللي تقول لا يفلح مش انت اللي تقول كيف يفلح ده الكلام ده لمين لسيدنا النبي ليس لك من الامر شيء فشيلها في جيبك الحبايه دي ها كل ما تلاقي نفسك اتنفخت كده انا خد الحبايه ليس لك من الامر شيء ثم ربنا بيقول ايه ولله ما في السماوات وفي الارض انت مالكش حاجه انت واللي في السماوات واللي في الارض كل ده ملك الله ملك الله جل جلاله فلذلك عشان اقول لك الدواء ده عشان يعالج الكبر عشان يعالج الغرور عشان يعالج العجب عشان يعالج رؤية النفس عشان يعالج عندك احتقار الآخرين واستصغارهم وازدراءهم والنظر إليهم ب- بعدم اعتبار عشان تعالج دي خد الدواء ده ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء مش أنت ولا بإيدك سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يحكي لنا حديث حديث يا يا يا يا, يا يخلي الواحد يخاف ويترعب كان أخوان متواخيان أحدهما مجتهد والآخر مفرط فكان المجتهد يقول للمفرط اتق الله وأقصر فيقول المفرط دعني وربي فرأى المجتهد مجتهد يعني عابد بيعبد ربنا ويحفظ قرآن ويقوم الليل ويدي دروس والتاني مفرط عاصي رجع يرجع بالليل ي- هو قاعد يصلي ويقوم الليل والتاني قاعد قدام التلفزيون بيعصي ربنا فقال المتقي قال المجتهد للمفرط اتق الله واقصر فقال هل ارسلت علي وكيلا ام جعلت علي حسيبا دعني وربي قال والله لا يغفر الله لك والله لن يغفر الله لك فقال الله من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك غفر للعاصي وأحبط أمر الآمر الناهي ليه عشان تألى على الله قال له لا دعني وربي انا لو سبتك لربنا ربنا مش هيغفر لك انا صابر عليك لكن ربنا مش هيصبر عليك ربنا قال مين مين اللي بيقول كده مين يقدر يقول كده انا ارحم به منك غفرت له فاوعى تشوف في نفسك الحته دي ان انت ارحم من ربنا وان انت تصبر اكتر من ربنا وان انت بتحبه اكتر من ربنا وان انت خايف عليه اكتر من ربنا اوعى تحس جواك الحته دي عشان كده ربنا قال كده ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم من قوانين التداوي في حلقاتنا المسارعه الى اخذ الدواء ما تتاخرش نسمع بقى وسارعوا
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين المتقين الله يفتح عليك يا مستر محمد الله ينور ما شاء الله سارع يبقى خدنا النهارده في الحلقه دي ثلاث ادويه الدواء الاولاني اتقوا الله حق تقاته الدواء الثاني ليس لك من الامر شيء الدواء الثالث وسارعوا سارعوا المسارعه هتفرق بقى من واحد للتاني او اخذ الادويه هتفرق هل هيستوي الصحيح والمريض ما يستووش ولازم ربنا جل جلاله يفرز الخلق يخلي دول كده ودول كده حتى يصبح فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه شوف بقى الايه اللي هنختم بيها واسمع جلال وجمال وكمال كلام الله جل جلاله ما كان الله ليذر المؤمنين قول يا عم الشيخ رجب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب
تاني
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم جزاك الله خير شيخ رجب ما شاء الله هذه الفيصل النهائي هيحصل فرز للرجال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أين أنت أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله